السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد فإن الله جل في علاه أنزل هذا القرآن نور وشفاء ورحمة وموعظة للناس أجمعين والله عز وجل يوصف بالحكمة والحكمة هو وضع الشيء في موضعه فلا يتقدم عنه أو يتأخر وكمال الحكمة لله جل في علاه لذلك الله عز وجل حين أنزل هذا القرآن نزل مفرقا لحكمة ثم إن كل آية من آيات القرآن نزلت في مكانها وفي موعدها لحكمة لذلك لو نظرت في كتاب الله عز وجل فرأيت متى أنزل الله عز وجل آية كذا أو آية كذا في الليل أو في النهار في مكة أو في المدينة في غزوة أو في سلام في استضعاف أو في قوة علمت من ذلك حكمة عشان كده كان العلماء دايما يدرسون مسألة هو الآية دي نزلت إمتى ليلية ولا نهارية ممكن بعض الناس يقول لك وإحنا هنستفيد إيه يعني هي نزلت الصبح ولا نزلت بالليل ما هو لو كان النزول عشوائي كان ممكن نقول مش هنستفيد إنما لما تعلم أن كل شيء لحكمة يبقى حتى الموضع صباح أو نهار أو ليل لحكمة إن هو في مكة ولا في المدينة لحكمة إن كان في إقامة ولا في سفر لحكمة لقوة ولا في ضعف لحكمة ودائما البحث عن الحكم يزيد الفهم ويجعل الإنسان أكثر يقينا وقربا من الله عز وجل ويقينا بالله جل في علاه لذلك لو نظرت وتدبرت في أول الإرشادات التي جاءت في القرآن بترتيب القرآن وآخر الإرشادات علمت كيف تكون البدايات وكيف تتكون النهايات وفي هذا اللقاء سنذكر آية من أولى الآيات التي نزلت في كتاب الله عز وجل وما نزلت في البدايات إلا لحكمة وكأن كل إنسان في بداية طريقه يا الله عز وجل يحتاج هذه الآيات كي يستمر في الطريق وكما قال بعض السلف من صحت بدايته صحت نهايته اللي تصح منه البداية تكون بداية حقيقية وصحيحة تصح منه النهاية وأكم من إنسان بدأ في الطريق إلى الله عز وجل وكان مشوه البداية مشوه عقديا أو فكريا أو سلوكيا أو علميا أو أو أو أو فتجده في وقت من الأوقات, الأوقات ينحرف وبالمناسبة غصب عنه وهو يظن أنه يحسن صنع وأنه يسير على الصراط المستقيم أحيانا ولكنه قد انحرف وأكم من نقاشات دخلناها مع بعض الناس يستميت على الباطل وكأنه الحق الذي لا مراء فيه وهو باطل ظاهرا وباطنا لو سمعه أي إنسان عنده جزء من مئة جزء من النور علم أن ما يقوله باطل وجدال وإعراض ونفرة عن دين الله عز وجل وأنه مريض القلب لماذا؟ لماذا يفعل هذا الشخص هذا الأمر أو يدخل في هذا الجدال لأنه لم تصح منه البداية مع أنه في ظاهر الأمر وكأنه وكأنه يدافع عن الدين أو يؤصل لنظرية ما وما هو إلا ضال أو زائغ أو منحرف بسبب أن البدايات لم تصح لذلك سنتكلم عن آيات لتتبصر فيها في بال- في البدايات وبعض الناس أنا عارف برضو كالعادة ممكن يقوم قايل إيه آه ده بتاع البدايات أما أنا ف آه اللهم لك الحمد فأنا رضي الله عني وأرضاني آه، آه، آه، كويس ان هو ما قالش عليا السلام مثلا دي تبقى مصيبه تانية فانا آه، كذا وكذا ودي مشكله ومصيبه ودي اللي هنتكلم عليها النهارده برضو كنا دايما كده انتوا عارفين الشريعه علوم الشريعه كتير صح في فقه وفي عقيده وفي مثلا آه، تفسير وفي مثلا سيرة وفي حديث حلو مثلا بس في علوم كده يستهين بها البعض تمام ولا آه، يعدها من العلوم التي تستحق منه أن يصرف لها جهدا وقراءة وتعلما ويفرغ من وقته وما يتدارس فيه هذه العلوم ومن جهده ما يذهب إلى مشايخ هذا العلم ومن ماله ما يشتري به كتب هذا آه، العلم لماذا؟ عشان خاطر هي علوم مش شريفة؟ لا بس هو مش مش مقدرها مش وزنها صح زي ايه مثلا؟ زي التزكية زي التزكية تمام يبقى اللي بيتكلم عن التزكيه دي للاسف وللاسف تبقى مصيبه تانية بقى ان هو بيكبر احيانا وبيبقى شيخ فبيبقى بيوجه تلامذته ان ايه آه، ان في علوم آه، عليا وشريفه و و- ويفضل يعد العلوم ويفضل يهتم بيها ويحط كده آه، يرتب العلوم و- ويزرع في الطلاب والتلاميذ تعظيم بعض العلوم ودون قصد منه يؤخر بعض العلوم ليه؟ لأن هي مؤخرة في قلبه فهو بيشرح يعديها كده انتوا عارفين سبحان الله اللي بيتلمز على ايد شيخ متشدد تلاقيه هو لوحده ايه؟ اه يا اما يسيبه يطلع متشدد زيه يا اما يسيبه ما اعرفش لا يشرب منه التشدد مع انه هو مش بيقول لهم ايه والان درس التشدد يا شباب يلا كله يفتح كراسه التشدد معاك كتاب التشدد بتاعك معاك يلا الدرس الاول في التشدد ك- هو مش بيقول لهم كده طبعا ده هو بيقول لهم ايه الوسطيه من وجهه نظره حلو طب والمتسيب يقول لهم ايه يلا بينا بقى يا شباب نتسيب مع بعض فاحنا هنتسيب دلوقتي هنقول التسيب عامل ازاي عشان خاطر نتسيب تسيب كما يقول الكتاب ما ينفعش بقى نتسيب كل واحد يتسيب من دماغه كده تبقى انت مت... لا تتسيب بالظبط فيلا افتح بقى كراسه التسيب وكتاب التسيب والدرس النهارده الاول في التسيب كذا اكيد ما حدش مش بيقول كده كل يزعم انه ايه اه ان هو انا الوسطي انا انا انا بتاع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام عشان خاطر كده بالمناسبه يعني والشيء بالشيء يذكر الضابط في الموضوع ده مين انا ولا انت ولا هو ولا فين ها كتاب وسنه ما كله بيقول كتاب وسنه ها اه بالظبط فهم الصحابة فهم الصحابة اللي اتكلمنا عليه في الهداية فهم الصحابة ان انت في الاخر عايز تعرف الاولويات تترتب ازاي شوف الصحابة رتبوها ازاي عايز تعرف الموضوع ده يهتم بيه ولا لا يهتم بيه شوف الصحابة عملوا ايه ايه ده ايه تقديس الصحابة ده ده ده ده ده, ده كده انت كده بتقدسه آه ناس مش معصومين اقول لك لا اصل الصحابة دول هم مين هم اللي الله جل في علاه جعلهم الميزان جعلهم الميزان قال فإن آمنوا أي الناس بمثل ما آمنتم أي الصحابة به فقد إيه اهتدوا فمعيار عارفين الترمومتر كده الترمومتر السليم الشخص السليم المعافى يجي يحط له الترمومتر في بقه يوصل لكام عشان يبقى طبيعي 37 37 الترمومتر بتاع الزئبق ده 37 تمام طيب 36 يبقى بارد بعيد عنك عارفين البارد اه يبقى الزعاب بارد ده عنده مشكله يعني طب 38 يبقى سخن طب و37 ايه هو ده الطبيعي تمام فاحنا بنقول ايه ايه ال 37 في الايمان الطبيعي الصح الصحابه ليه عشان ربنا قال كده فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول افترقت ال ال ال اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله مين هم قال ما عليه الآن أنا وأصحابي أهو فنيجي نشوف كده إيه اللي كان بيحصل الدين الصح الدين الصح مين لا اللي أنا بقول عليه ولا اللي فلان بيقول عليه ولا اللي فلان بيقول عليه لأن كله بيقول أنا وسطي وكله بيقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدين الصح هو قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتطبيق اللي حصل من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كان عايش اللي هم استمروا عليه بعد كده الجيل الأول والثاني والثالث هو ده ده المعيار تخالفه يبقى أنت كده عندك مشكلة فمش أي حد يجي يقول لك ما هو كله قال الله كذا قال رسول الله وكله في الآخر يقول لك أنا وسطي ويجعل الأشياء حلال حرام على مزاجه ودلوقتي عندنا حاجة اسمها المصلحة والمفسدة اللي بتحل الحرام وتحرم الحلال اصلا يعني م- م- يعني هي وصلت لهذه المرح- المرحله ومش شرط تكون عالم ممكن تكون حاجه تانية يعني مش شرط يكون عندك علم ممكن يكون عندك منصب بس المنصب ده يسمح ليك ان انت تعمل حاجه زي كده سبحان الله الله احنا كلنا هنقف قدام ربنا في الاخر ويكشف الكذاب من الصادق الشاهد أنك لو نظرت في البدايات لأي إنسان صالح استقام في الطريق تجد أن البداية له كانت بداية صحيحة وأنا أتكلم دلوقتي عن البدايات مش يعني واحد لسه مسلم النهاردة ولا واحد لسه متدين النهارده ولا واحد لسه تايب النهارده معلش انا برضو انا هقول كلمه بس محدش يزعل مني ها احنا اخوات كلنا اصل هو ايه اول ما تيجي تقول البدايات كده يقوم محسس على لحيته تمام ويقول لك ايه لا انا اخ وشيخ رضي الله عني وارضاني مش باللحيه والله العظيم ما باللحيه اقسم بالله ما باللحيه ورب الكعبه ما باللحيه طب يعني اللحيه مهمه ولا مش مهمه؟ لو ما كانتش مهمه ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم امر بيها، بس انا بتكلم في حته تانية ان الدي مش هي المعيار. والله ما هي المعيار. اقسم بالله ما هي المعيار. فبلاش تقول انا بقالي اصل ساعات يقول لك ايه؟ وانا بقالي اللهم لك الحمد بتاع 15 20 25 سنه ملتحي. يعني بقالي 25 سنه عامل ايه؟ ما بحلقش لحيتي. حلو جميل ربنا يا رب يثبتك يا رب ويبعد عنا كل مكانات الحلاقه حلو هل بقى ده المطلوب منك ده احد اللي مطلوب منك صح النبي صلى الله عليه وسلم امر بيه يبقى ده احد الحاجات المطلوبه ولكن هل هو ده المطلوب لا طبعا يعني اعمله ولا ما اعملوش اعمله واعمل الباقي تعمله وتعمل الباقي فلما نيجي نقول البدايات مش اقصد البدايات يعني التحيت امتى ولا التزمت امتى بمعنى المف... ال... ال... الدارج اليومين دول ولكن بدايات يعني ايه يعني كل وقت انت قررت فيه ان تبدا صفحه جديده مع الله عز وجل من حتى لو كانت البدايه دي توصف بالزمان او من توصف من جهه الزمان يعني انت لسه فعلا بادي او انت بدات فتره بس عكيت فقررت ان انت تعمل ايه تبتدي تاني ونبتدي ثالث ونبتدي رابع وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب في اليوم أكثر من مئة مرة إيه التوبة؟ يعني إيه توبة؟ يعني العودة يعني حبة من أول وجديد لذلك مع كل توبة يمحى كل شيء بل ويبدل حسنات لأنك هتبدأ من أول وجديد فكريم ربنا سبحانه وتعالى ما ي... ما يضيعش عليك الوقت اللي فات تبت اه اللي فات هيبقى حسنات يلا كمل يعني كانك مكمل بس انت حقيقه لسه بادي لسه بادي طيب آه، ليه كل المقدمه دي عشان ندي البدايه وزنها وحجمها لاني والله العظيم بتفضل تفهم فيه وتحسس فيه وتحمس فيه وتعاتب فيه وتتكلم معاه وهو مش سامعك وتراهم ينظرون إليك وهم لا لا يبصرون لا, لا يبصرون خالص بيتكلموا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون فأنت بتكلمه وهو مش سامع بيبص لك بس مش شايف لماذا؟ لأنه بدأ بداية أعجزته عن الفهم والعمل والاستمرار والاستقامة على الصلاح من أوائل الآيات وليست أول آية طبعا لأن أول آية كانت اقرأ باسم ربك الذي خلق ولكن من أوائل الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بل ونبئ بها صلى الله عليه وسلم أي أصبح بها نبيا قال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر كانت من أوائل الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لينهال بعد هذه الآية النور والصلاح والفلاح والعلو والاستقامة والكمال في الديانة فكان لها السبق وما لها من سبق هذا له غرض وحكمة يعني القضية مش قضية إن دي صدفة كده عدت إن كان لازم ينزلوا بالترتيب فده كان ترتيبها لا ما كان ممكن تنزل سورة الفاتحة مثلا تمام انما دي نزلت هنا ليه اشمعنى دلوقتي لانه يحتاج الى هذه المعاني في البدايات كي تستقيم طيب ايه هي المعاني اللي انا مفترض ان انا ابدا بها وقد اشار الله عز وجل لها في هذه الايات بشكل مباشر ليست اشاره بعيده بل نبه عليها وامر بها في البدايات للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا لأمر الله عز وجل أحوج لأن يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله يبقى أنا إيه؟ يبقى أنا يبقى أنا اتقي الله طبعا ده من باب أولى إن أنت تتقي الله تمام طب ما يعني انتوا فاهمين دي الاشاره ايه اشاره ان لما يكون لما ربنا سبحانه وتعالى يامر النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم بهذا يبقى انت اولى زي مثلا فلا تقل لهما اف خلاص اروح اقتله ما هو إن احنا منهيين عن ايه عن الاف بس فانا هشتم ينفع لا ما دي الإشارة لو كان الأوف ما تنفعش يبقى اللي أعلى منها أشد تحريما فلما نيجي نقول إن الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى لازم تعرف إن أنت أحوج إليه منه صلى الله عليه وسلم أو أحوج للانتباه له بلاش سيره ليه؟ لأن نفسك ليست كنفس النبي صلى الله عليه وسلم وهواك ليس كهوى النبي صلى الله عليه وسلم وظروفك مش زي ظروف النبي صلى الله عليه وسلم وتوفيق الله لك مش زي توفيق الله للنبي صلى الله عليه وسلم لذا لابد أن تكون أشد حرصا وانتباعا قال تعالى يا أيها المدثر يعني مدثر يعني متغطي وأنا سأنسى التفسير الآية ذات نفسها وسأبحث عن التطبيق علينا احنا فده مش درس تفسير لا شك ان كل انسان فينا متغطي صح الله عز وجل يقول يا ايها المدثر بس السؤال بقى فعلا يعني انت متغطي بايه ايه الحاجه اللي انت دافن نفسك فيها ايه ايه الشيء اللي انت عامل حواليك حاجز بيه عن خير كتير ايه يعني ارجو ان يكون الدرس ده عملي شويتين تلاتة اربعة عشرة وان انا اكون بقول الكلمة وانت ما تسمعنيش يعني او مش ما تسمعنيش ما تشوفنيش انت ركز مع الاجابة هو انا ايه اللي مغطيني هو انا ايه اللي بعدني هو انا ايه اللي مخليني مش حاسس بالصلاة هو أنا إيه اللي مخليني مش مقبل على الخير أكتر هو أنا إيه اللي مخليني بعيد هو أنا إيه اللي مخليني بظلم هو أنا إيه اللي مخليني ببعد هو أنا إيه اللي مخليني بعصي هو أنا إيه اللي مخليني كسلان هو أنا متغطي بإيه بالمناسبة لأن لو جيت قلت لك دلوقتي شيل الغطا من عليك انت ممكن لو مش عارف ايه الغطا ما ش- ما تشيلوش خليني اضرب لكم مثال لو انا دلوقتي جيت قلت لك مثلا مثلا مثلا اول ما انت كنت مثلا بتغير هدومك وطلعت لي كده بلبسك وانت بصيت لك كده قلت لك ايه طب غير هدومك عشان خاطر لبسك مش نظيف فدخلت انت غيرت كل حاجة تمام خدت بالك ان ممكن يكون فيها حاجة مش نظيفة ودخلت لي تاني قمت بصيت لك كده قلت لك ايه يا ابني ما انا قلت لك غير هدومك تيجي تقول لي ايه ما انا غيرت اقول لك يا ابني الكاب اللي انت لابسه هو اللي مش نظيف انا عايز اقول ايه انت ممكن تكون بتغير حاجات كتير او بتشيل حاجات من كتير عليك بس مش هي الحاجات اللي مفترض تتشال يعني ممكن يكون المشكلة انت مش محدد مكانها فين وبناء عليه عارفين دكتور الأسنان عارف لما تخش كده تقول له ايه انا حاسس بالألم في الجنب ده يقوم هو عامل ايه تقول له في الدرس الفلاني يقوم جاي كده هو يقول لك هنا يقول لا ما هنا يقوم لحد ما تقول له اه هنا في المكان ده تمام يطلع المكان ده مش الدرس اللي انت بتقول عليه بس هو مسمع معاك مش الكلمه دي بتسمعوها من الدكتور السناني يقول لك ده مسمع معاك الناحيه الثانيه ولا مسمع معاك في الدرس اللي بعده مين اللي حدد هو اتفضل. لانه شايف لانه فاهم طب انا مش محدد ليه لاني مش شايف بالرغم ان العيب فيا فلازم تشوف لازم تقعد وتحاسب نفسك حاسبوا أنفسكم حاسب نفسك انت فين ايه اللي مغطيك ايه اللي بعدك ايه اللي مغلف قلبك ايه اللي واكل عقلك لازم ترد لازم ترد يا ايها المدثر طيب لما اسمع النداء وبعدين ايه اللي يحصل الله جل في علاه يقول قم فأنذر أول حاجة قم قم وعندنا مشكلة في مسألة القيام دي عارفين ال الحياة وفتن الدنيا تحتاج منك أن تتعامل معها بجدية وإلا ستندم إن تعاملت معها بقدر من التهاون والتغافل والتراخي عاملة بالظبط كده زي صلاة الفجر والقيام ليها وانت تعبان وهتموت وتكمل نوم والدنيا ساقعة وابتدت بقى تسقع اليومين دول ومتكتك انت كده تحت ومقفز في نفسك والبطانية ناعمة والدنيا بره بتمطر والمنبه جنبك تتتتت تتتتت تتتتت تصحى تقوم باصص له كده تقوم عامل ايه؟ غفوة سيو وبعدين تتتتت تتتتت تتتتت غفوة سيو تلاقي نفسك غفوة في التانية في التالتة ساعة خبر أبيض ساعة تسعة الصبح ولا تمانية الله في ايه ايه اللي حصل انت ما قمتش انت ما قمتش انت كنت محتاج ان انت تقوم تفز قم مش اه والله ربنا يسهل ورايحين و... ونقوم احيانا وكلنا فاهمين ده يا جماعه احنا اخوات يا جماعه و... وانتوا فاهمين انا هقول ايه وكلنا اصحاب تجربه في الموضوع ده في ذنوب كتير تركها من البدايه سهل صح بس انا ما كنتش ذكي عملت ايه غفوة غفوة غفوة غفوة بعد كده ضميري صحي بقى وعايز أبطل بجد مش عارف أبطل ليه؟ بقيت مرتبط جدا بالذنب جدا يعني خلينا نضرب أمثلة بتاع السجاير لو كان من أول سيجارة قال أقسم بالله ما أنا شاربها تاني طلعت طلعت بتاع عمه كان إيه اللي حصل؟ كان بطلها انما هو بقول لك انا اصلي بنفخ فيها هموم انت بتنفخ فيها قطران يا فندم مش همومك انا ب... بعمل ما اعرفش إيه، انت يعني إيه، بتخلص لك فلوسك وبتضيع لك صحتك وريحه ال... يعني سامحوني لو في حد مدخن يعني احنا اخوات وكلنا اصحاب ذنوب ولو يعني ب... بس ريحه ريحه بتبقى صعبه جدا والله والله لو حد بس حاسه الشم عنده كويسه جدا انا لما بسلم على واحد مدخن يكون لسه رامي السيجاره ولا حاجه ايد ايدي بتبقى ريحتها بروح اغسلها مش بغسلها ان انا قرفان منه بالعكس ده هو فوق دماغي والله فوق دماغي بس انا مشكلتي مع الريحه ذات نفسها وحشه يعني ذنب ريحته وحشه اصلا يعني يعني يعني انا هعمل حاجه مش لطيفه وبتغبيها يعني والله العظيم الشيطان ده عجيب مش ابن لذينه عنده شويه افكار يعني خ- وسوس للبني ادم ان هو يخترع حاجه تضيع فلوسه وتضيع صحته وريحتها وحشه وانا صدقت والله آه، وبشرب بقى يعني والله مش ممكن يا رب توب علينا جميعا يا رب يا رب توب على كل واحد مدخن ومش مدخن لك وا- لا واحد يبقى قاعد كده يقول اه الحمد لله المدخنين اللي عندهم ذنوب انما انا أكم من مدخن قلبه منكسر بين يدي الله عز وجل بتدخينه وشايف نفسه رجل مش صالح وينظر إلى الصالحين يقول هم دول ويدخل بدي الجنة وأكم من واحد فاكر نفسه صالح يبص على التاني يقول إيه آه جت كل ما مليته البلد ويدخل بدي النار الشاهد ربنا يهدينا ويتوب علينا طب الأحلى حاجة بقى إيه؟ إنه يكون مش مدخن وبرضه شايف نفسه مقصر وإن هو محتاج يشتغل أكتر. يا رب اصلح حالنا. الشاهد انه لما كان في بدايه الذنب كان سهل ان هو يسيبه كانت بنت وانا مقدر ان هي حلوه شفت انا طلعت جدع ازاي ومقدر ان انت بتحبها ومقدر ان انت بتخطط عشان تتجوزها ومقدر ده جدا انما لما فتحنا باب الو ايوه انت فين لما ترجعي ترنيلي انا بس عايز اطمن صحتي ولا لا احنا فين أه أه أه بقى في الاخر بقى بينا مش عايز اقول وصلنا للحرام بس بقى بينا حتى كلام حرام بقى بينا كلام ما يصحش لا يجوز الكلام ده دلوقتي وهي مش مراتك ما كنا بره يعني ما كنا في اول الطرق ما كنا على الباب انما ايه هو ايه اللي عمله دخل مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وقطع شوط وبعد ما قطع شوط جاي يقول لك ايه مش عارف ابطل ما انا قلت لك بره بلاش وانا بقول زمان كان يجي لك الولد من دول يقول لك ايه انا بحب بنت طيب وانا كمان بحب بنت يلا ما ما حدش عا- ما كل واحد عايز يحب بقى الحب للجميع طيب نعمل ايه آه، اتجوزها يقول لك ما ينفعش ليه انا طالب وهي طالب طيب خلاص اصبر لحد ما تتخر مش قادر ليه بنحب بعض طيب قطع شرايينك اعمل لك ايه يعني يعني انا اعمل لك ايه طيب والله أصل في أس- يعني اعمل ايه طيب ما يقطعش شرايينه لا ما ينفعش ف- تمام انما اعمل ايه يقول لك ما انا مش قادر اسيب اقول له ليه مش قادر اسيب يقول لي ما احنا اتعودنا على بعض و... وكمان هي بتحتاجني و... وساعات بيبقى في بقى حته ايه سيكه كده تدين في الموضوع يقول لك ايه وبتصعي بتعيني بقى على صلاه الفجر وبتكلمني تقول لي ايه قلت الاذكار هما اللي انا ايه لا وربنا يتقبل يا راجل الله ما نطلع متأنججين في العمر احسن انت يا ابني بتاع- والله وتلاقي بقى اصل انت عارف بقى وبتاع اتعرفت عليها فين في جمعيه ما اعرفش ايه عمل تطوعي ما قلنا بلاش ما انا قلت بلاش ايه ده انت بتحرم العمل التطوعي لا العمل التطوعي شيء واجب علينا ان احنا ن- ن- نعمله ونتع... ونتعاون معاه وندفع ليه بس بضوابط شرعيه ما تبقاش الدنيا سبهلنا على بعض كده اهو ولاد على بنات كله مقضيها وفي الاخر تقوم قايل لي ايه تمام لا ما هو عمل تطوعي اه تطوعي نفيد الناس ونضيع احنا ما قلنا بلاش ويقول لك ما انا اتعرفت عليها وبتاع وبنت لقيتها صالحه ومصلحه وقارئه لكتاب الله ومواظبه على الصلوات و و و انا قلت بس اتاكد ان هي مش مرتبطه عشان اتقدم لها شكرا جايبهم من اخر الشارع بعد كده صح كتير وخليني اقول لكم كلمه وبالله عليك ركزوا معايا بالله عليكم ركزوا معايا في الكلمه دي قوي انا قابلت ناس انا عارف ان انا مش كبير في السن بس يمكن عشان خاطر آه، ربنا سبحانه وتعالى وضعني في المكان ده فبيجي لي ناس كتير اكبر واصغر بمصايب مصايب دي لو قلت لكم دلوقتي شويه يعني يعني طرف منها اقسم بالله هتقولي ازاي ازاي إز... يعني بس انا ساعات ببقى في التليفون بالذات بقى لما كنت لسه صغير خالص يعني لما كنت لسه يعني في لسه في آه، العشرينات وكده فكان بعض الناس ممكن تقوم جايه تقول لك ايه انا عندي كذا مشكله ايه طبعا مشاكل بقى زمان ايه بحب واحده ومش عارف ما اعرفش ايه بحب واحده وهي مش قادرين نسيبها دي كانت موجوده بس دي مش المشاكل الكبرى بالمناسبه يعني في حاجات بعد كده بتجي لك ايه ايه ايه ليه طب انت بني ادم طب صورنا يعني صور لي نفسك صوره كده اتاكد ان انت بني ادم زينا لحم وده مصيبه مصيبه ومن ناس مستحيل تقول ده ممكن يعمل كده او دي ممكن تعمل كده او الست المتجوزه دي الكبيره دي في السن دي ممكن تقع الوقعه دي مستحيل سو الست دي ال- ال- المحجبه دي المحترمه دي مرات الراجل المحترم ده اللي ولادها كبار دول تعمل كده مستحيل ما هي قدامنا ليل ونهار وهي بتعمل كده وبقالها سنين بتعمل كده وعايز اتوب ومش عارف او راجل محترم فيما يبدو لنا ومصلي وسمت و و و و ويجي يكلمك يقول لك انا بعمل كذا او عملت كذا ومش عارف اعمل ايه ومصيب والله انا م- والله نفسي طبعا أت- عشان خاطر انتم ممكن تكونوا مش متخيلين يعني المصيبه دي ممكن تبقى ايه يعني ممكن حاجه عمرك ما تخطر يا- تخطر لك على بالك كان عندي دايما سؤال لان انا صغير السن فكان الناس دايما بتكلمني فاكره ان انا معايا العصايه السحريه اقول له لا لا لا لا ده- ده امره بسيط لا لا انزل بس الصيدليه جيب الدهان بتاع ايه توبه ميسين وتجيب بقى توبه ميسين ده وتدهنه على نفسك وهتبقى زي الفل ان شاء الله يعني لا ما فيش الكلام ده وهم ممكن يكونوا فاكرين بالذات وانا صغير وانا اقر ان انا ما زلت ولكن بالذات زمان بقى خالص ايام الخبره القليله خالص ان انا معايا الحل وانا لا اعرف حل ولا حاجه ده انا غلبان اه والله تبقى انت ما فيش خالص بالذات س- ساعتها بقى انت لسه ما, ما شفتش اصلا يعني انت اول مره تعرف ان في حد بيعمل كده لما فلان كلمك وهو بقى جاي يلك انت الملاذ كنت دايما اسالهم اسئله عشان خاطر اتعلم فكنت بسال ايه عمرك كنت تتخيل ان انت تعمل كده في يوم من الايام او اسال الست المحترمه دي او البنت الكويسه جدا دي او المعيده في الجامعه دي او المعيد في الجامعه او الدكتوره دي او الراجل الصالح ده الحاج فلان الفلاني ده والله انا في قصص في دماغي يعني انا اعين دلوقتي في دماغي او الصيدلانيه الفلانيه او المعيده في كليه تجاره او اسف دك- كليه دكتوره في كليه تجاره جامعه كذا اللي عمرك او عمرك كنت تتخيل او تتخيلي ان انتوا تقعوا في الذنب الفلاني كلهم بلا استثناء يقول ايه مستحيل مستحيل اعمل انا كده مستحيل ازاي ده انا وانا وانا وانا اصل انت ما تعرفش تربيتنا اصل انت ما تعرفش بيتنا اصل انت ما تعرفش المجتمع اللي احنا فيه اصل انت اصل انت وكل اللي قالوا مستحيل وقعوا شخط كده بقول كلمة اللي اتفتن ما كانش عارف ان هو هيتفتن عشان كده اتفتن فخلي بالكم من نفسكم مش تقول انا انا انا بقى اللي مستحيل اعمل الغلطه الفلانيه انا عايز اقول لك ان احد اهم الحاجات اللي هتسهل لك ان انت تعمل الغلطه الفلانيه ان انت شايف نفسك انك مستحيل تعمل الغلطه الفلانيه فخلي بالك من نفسك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه ده انت لو فتحته هتدخل امال لو دخلت من زمان تطلع منه ازاي عشان خاطر كده يا شباب بقول لكم ايه يا ايها المدثر يا متغطي بذنب ولا معصية ولا بحاجز عن الله عز وجل قم لا تسوف لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد فإن لغد عمله قم من مكانك تحرك دلوقتي لو كان بقالك فترة في حاجة معينة مغطياك قم دلوقتي مش وقت غفوة غفونا كتير نمنا كتير وعلى رأي الرجل يعني الواحد هيستشهد بكلامهم دلوقتي بس واقع ويصف واقع أه، وسجارة أه، جابت جوان وجوان أه، جاب حباية اه وبعد كده ايه حباية جابت شريط وانتهت الحكاية اقسم بالله الكلام ده صح خلي بالك انا غالبا يعني واستنتج ان اللي كتب الكلمات دي كان ايه اه كان بيضرب الكلام ده واقعي ولا مش واقعي هي الاغنية دي انتشرت ليه عشان خاطر واقعية لانها بتحكي فعلا لما يجي تلاقي مثلا حد يبقى شاب صغير كده لسه ط- شاب صغير وبدا يشرب سجاير وبتاع تلاقي باباه بيقول له هي بدايه المخدرات السيجاره تلاقي الولد يقول لك الله لا لا لا لا. ايه ج- ايه جاب ال- القلعه جنب البحر يعني يعني ايه علاقه المخدرات بالسجاير يعني هي بدايه المخدرات السجاير فعلا بس انت ما بتعرفش انت انت انت انت ما بتعرفش ما هو ما فيش واحد لما بيجي يشرب مخدرات يجي يعزموا عليه صغير يقول له لا والله انا بحفز على صحتي اصلا انا رياضي يقول لك ايه انا اعرف ناس كده تمام احنا دايما بنقول الشاذ ليس له ايه حكم كنا لسه من كام كام اسبوع وحصلت كده احداث حوالينا سرقه وقتل دي حادثه لوحدها ودي حادثه لوحدها فلما حصلت السرقه حد وكسر الشقه ودخل وفتح وسرق وكنت انا المسروق بالمناسبه والكاميرات جايبه بقى الشخص وهو بيسرق فساعتها قلت ايه صدق الله العظيم هذا المسروق السارق ايه حده تقطع يده والراجل ده استوفى الشروط تقطع يده لازم لان الايد اللي ت- تكسر باب وتخش وتتمد على الناس الامنين ما تعيش بين الناس لازم تدفن وان تركناه بعدها بكام اسبوع حصل حادث قتل قريب مني اول مره احس ان انا آه كنت فاهم الموضوع تماما غلط او عايز اقول فهمت حكمه جديده داخل واحد واحد شقه قتل وسرق ماشي وطبعا فكره ان انا اقول لك قتل دي سهله يعني كده قتل انما لما تبقى تعرف المقتول مثلا ده انت تتوجع او حتى تكون على علاقه بيه او اهله تتوجع فكنت بقول في نفسي ايه هو ليه السارق بتتقطع يده عشان الايد اللي اتمدت على فلوس الناس وعلى بيوت الناس ما تعيش بين الناس لا والله والله اعلم يعني بس عشان خاطر اللي يتجرأ وياخد خطوة انه يكسر باب ويسرق حاجة ناس الخطوة اللي جاية هتبقى ايه؟ هيقتل ما هو لو دخل لقى واحد هيعمل ايه؟ هقول له اقف على جنب اخلص سرقة واعدي انا جاي في مهمة هيقتل وزي ما بيقول كده ضابط الشرطة اللي كان معايا الحرامي جبان لو لقى قدامه صاحب الشقة مش هيضربه بالسكينة عشان خاطر يبعده عنه زي الخناقات لا هو هيضربه ضربة وخلاص فما تعرفش الضربة وخلاص دي وهو خايف هتروح فين فبتموت فلو كان لما سرق اتقطعت ايده كان ايه اللي حصل ما كانش قتل ما كانش قتل عشان يسرق كان زمانه دلوقتي عمال يعيط على ايده ومش هيعرف الله المستعان الشاهد قم ايها المدثر قم كفايه تكاسل مع نفسك كفايه تسويف كفايه تقول بكره أتوب وبكرة أتغير وبكرة وبكرة لك اليوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك أنت النهاردة عايش بكرة أنت ميت وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك أنت النهاردة عايش انت النهارده تقدر بكره ما تقدرش استغل النهارده قال الحسن اياك والتسويف فانك بيومك ولست بغدك فان يكن لك غد فكن في غد كما كنت في اليوم وان لم يكن لك غد لم تندم على ما فرطت في اليوم النبي صلى الله عليه وسلم جاب طوبتين كده ثم ألقى واحدة قريبة وواحدة بعيدة ثم قال عن القريبة هذا أجل الإنسان والبعيدة هذا أمله أنت فاكر دايما أن أنت هتعيش لغاية ما تعمل كذا وأنا بقول لك والله العظيم أنا وأنت هنموت قبل الميعاد اللي احنا متخيلين ان احنا نموت فيه انا قابلت ناس مرضى سرطان مستنيين الموت والله مستنيين الموت وهو مريض سرطان وكان بيأمل وهو على السرير في المستشفى لحاجات مات قبلها وهو مستني الموت ما بالك بقى بالصحيح المعافى تعجل فإن الطريق ينقضي فجأة الله عز وجل يقول إيه وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري جايين ورايا هم وعجلت إليك ربي لترضى فواحد قم اتنين بعد ما تقوم تعمل ايه فأنذر يعني ايه فأنذر عرفت اللي يقومك صح ما تعيش بيه لوحدك دورك مع الناس اللي حواليك قم فأنذر على طول الدعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي ايه ادعو الى الله اول حاجه ما هي قم متحققه لانه متيقظ النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يعلم دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم فكان اول خطوه بعد التيقظ والاستفاقه والعزم على اداء المهمه ما تبقاش لوحدك خد الناس معاك الفاتحه دايما بنقول كده الفاتحه بتقول ايه اهدنا الصراط المستقيم صح في سوره الفاتحه الايه دي موجوده طب لو انت واقف بتصلي لوحدك هتقول اهدني الصراط المستقيم لا هتقول برضو اهدنا الصراط المستقيم عشان تفتكر ان انت حتى لو بتصلي لوحدك ان انت مش لوحدك كلم الناس كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كلامك مع الناس والنصح بالخير يقويك ما هو انا مش هينفع النهارده اقول لك ايه خلي بالك اللي انت بتعمله ده حرام واعمله قدامك بكره صح يبقى لما نصحتك حميت نفسي بكره تيجي تقول لي ايه طب ما انا كده بعمل الموضوع لغير الله يا ابني انت نصحت لله وعملت كده لله وما كنتش عايز تبقى متناقض مع الله جل في علاه ولذلك وضع الله جل في علاه هذه المنظومه ان انت تكون مصلح ان انت تكون بتامر بالمعروف وبتنهى عن المنكر حياءك والحياء محمود و- كما قال صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير حياءك من ان انت تامر الناس بالمعروف ولا تاتيه ينقذك اول من تسعر بهم النار يوم القيامه عالم ومنفق وشهيد العالم هيتقال له ايه لما سئلوا سئل عن دخول النار وهو يدور فيها يجر أمعاءه كده قال كنت هو قال السبب كنت أأمر الناس بالمعروف ولا آتيه وأنهى الناس عن المنكر وآتيه ضيع نفسه عشان خاطر كان مش بيلتزم باللي بيقوله صح؟ كانش عنده حياء طب اما انت بقى تكون بتامر الناس بالمعروف وعندك حياء ان انت تكون متناقض قدامهم ومن وراهم الحياء ده ينقذك ولا لا عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الحياء كله خير فانصح الناس انت فين في الجامعه انصح الناس فين في الشغل انصح الناس فين في البيت انصح الناس وبالمناسبة عمرك ما هتعرف تنصح الناس بحاجة بقلب قوي إلا وأنت ملتزم بيها كنت دايما أستغرب من بعض الدعاة الى وقت قريب يعني هو ليه فلان ما بيتكلمش في كذا وليه فلان ما بيتكلمش في كذا وليه فلان ما بيتكلمش في كذا ليه ليه ليه, ليه دول او مجموعه دي تحديدا ما بتتكلمش في واحد اتنين تلاته اربعه خمسه بالرغم ان هم مختلطين باللي بيعملوا كده قوي ليه ها عشان هم بيعملوا كده هم بيعملوا كده اصلا هم بيتواجدوا في الاماكن اللي فيها كذا فهيتواجد في المكان اللي فيه كذا وبعد كده يطلع يقول لك كذا حرام في البرنامج بتاعه ولا في الدرس بتاعه ما تاكلش ما تنفعش فاتيانه اللي بالمناسبه بقى اتيانه للمنكر تمام او اسف عدم نهي عن المنكر سهل عليه ان ياتي المنكر وعدم امره بالمعروف سهل عليه ترك المعروف خلينا نضرب لكم مثال من واقعنا دلوقتي انا لو جيت دلوقتي قلت لكم مثلا شددت جدا مثلا على اي امر من الامور مثلا زي آه، اي اي عباده من العبادات غض البصر مثلا ودلوقتي اديتكم درس في غض البصر وغض واللي مش هيغض بصره ده هيخش ال- معرفش ايه بصاروخ وهنعلقه وهننفخه وهنكهربه تمام و- و- وقعدت بقى وقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللي ما بيغضش وطلعت بره لقيت نساء واقفين قدام باب المسجد من الاخوات اللي بيحضروا مثلا وكان منهم ناس مش ملتزمه بالحجاب الشرعي وقمت جاي وانا واقف جايين يسالوني وقمت وقفت وبصيت لها كده ينفع ده انا لو ما غضتش بصري لو انا ما بغضش بصري ربنا يهدينا يا رب ويتوب علينا ويا رب يخلينا نغض بصرنا يا رب تمام لو انا ما غضش بقى ما بغضش بصري حاجه على الاقل قدامكم قدام المسجد واعمل ايه واغض بصري ده انا لسه مكلمكم دلوقتي يبقى عندي على الاقل ايه دم تمام انما انا لما بقى بعمل كده قدامكم وانتوا كلكم شفتوني كده ينفع اجي لكم الدرس الجاي اكلمكم عن غض البصر عيب يعني ها هتسيبوني وتمشوا آه، وانا عايز الناس تيجي تفضل قاعده كده ضيع لها وقتها والله فدايما كنت اقول ايه هم ليه الداعيه الفلاني والداعيه الفلاني والداعيه الفلاني والداعيه الفلاني ما بيتكلموش في مواضيع فلانيه هو بيعمل كده الله ده هو اصلا مزروع في كده ده هو ما عرفش يوصل للمنزله الدنيويه مش الدينيه الدنيويه دي الا بعد ما خالط فلان وفلان وفلان وفلان وفلان طبعا مش عايز اخش في تفاصيل لان لو دخلت في تفاصيل هجيب اسماء ولو جبت اسماء كلنا في الاخر هنبقى مبسوطين ومش هيبقى في درس بعد كده الشاهد لماذا تعجل وما اعجلك عن قومك يا موسى ليه تعجل ليه تقوم بسرعه هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى فتعجل قم سريعا ولا تسوف اثنين لا تترك مكانك في الدعوة إلى دين الله عز وجل بأي شيء تستطيعه لأن أول ما نقول كان شيخنا كده يقول لنا كلمة مش المفترض إن احنا نكون كلنا شيوخ بس المفترض إن احنا نكون كلنا إيه دعاه انا في شغلي انا مش مش كل الناس عندها المهاره ان هي تدي درس صح بس انا في شغلي انا عندي اي شغل دكتور مهندس او حتى حارس عماره او فران او شغال في بنى او ال- ال- ماسك موقع او محاسب أو اي ش- اي حاجه انت بتختلط بالناس انت بتختلط باسرتك انت بتختلط بالطلبه اللي معاك في ال- ايا كان تستطيع ان تنصحهم بالخير نعم تستطيع وهتلاقي نفسك بعد ما تنصحهم بالخير ايه ملتزم بهذا الخير حياء من الله عز وجل وزمان وساعات هتقول لنفسك ايه انا دلوقتي نصحتهم بالخير اعمله بقى عشان ابقى بنصحهم عملي ونظري تيجي تقول لي لله دي ولا مش لله اقول لك ان شاء الله لله ليه وانت ايه اللي خلاك تنصحهم ابتداءً مش الامتثال لامر الله طب ما انا حاسس ان انا بعمل الموضوع ده عشان هم يعملوه زيي اقول لك ده امر في ذاته جيد لانك عايزهم يعملوه زيك ليه ارضاء لله عز وجل ولا عشان انت تعلو بين الناس لا عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى يرضى خلاص يبقى ده لله لو تعلو بين الناس يبقى ده مش لله خلاص ده اعلو عشان خاطر اعلو بين الناس هبطل صح اقول لك لا كان زمان النهارده اقول لك خلص نيتك ليه لان كما ان ترك العمل من اجل الناس رياء فترك العمل من اجل الناس ايضا رياء فلا يجوز ان تعمل او تترك العمل من اجل الناس ولكن استعين على ذلك بطرق الاخلاص واستعين على هذا الامر ايضا بعمل السر وطلب الاخلاص من الله عز وجل كم كده انطلاقه واحده ها قم بس في واحده قبلها اسال نفسك ما الذي ما هو انت هتشيل غطا ازاي باللي جاي ده بس اعرف الغطا ايه اللي مغطيك ايه اللي بعدك عن ربنا سبحانه وتعالى من اين تؤكل الكتف ما هو انت الكتف والشيطان عمال يوزك اه بيجي يوزك بقى منين يعني الشيطان مثلا مش هيجي مثلا اسمك ايه غريب الشيطان مش هيجي للشيخ غريب يقول له ايه انت لازم تبيع كل مبادئك عشان خاطر تبقى رئيس جمهورية موريتانيا صح؟ ليه؟ لأن هو لو باع كل مبادئه مش هي برضه مش هيبقى رئيس جمهورية موريتانيا تمام يا الشيطان مش هيجي يقول لي ايه؟ مثلا مثلا روح احلق لحيتك عشان خاطر تنجح في اختبارات الشرطة مثلا ليه؟ لأن أنا مش م... م- لا أولا أنا مش هنجح لا أنا ولا ابني تمام؟ نقول ليه ابني مش هينجح ولا المهم لا انا ولا, ولا اللي يتشدد لي غالبا واضح فدي حاجه ما يتوسوسليش بيها والشيطان مش غبي انما يجي يقول لي ايه بص وانا هقولها لكم طبيعه مثلا مش انت عايز تدعو الى الله ما الشيطان برضه يجي لك كده يخش لك بجلابيه بيضه وقفطانه ابيض كده وطاقيه بيضه يقول لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نار بقى يقول مش انت عايز تدعو الى الله عز وجل اقول له اه يا عم الشيخ ما انا مش عارف ان هو الشيطان يقول لي ايه رايك تحسن بس من هيئتك شويه وما تتكلمش في كام موضوع وتطلع على قناه كذا اللي فيها نسبه مشاهده ويعم النفع تقوم انت قايل ايه والله معاك حق بس الموضوع صعب يعني انا اصل عمري ما يا عم واحده واحده قول لي بالله عليك انه اولى ان انت توصل صوتك والحق اللي انت بتقول كلام ربنا يوصل لناس اكتر ولا الطاعه الفلانيه اللي انت بتعملها اكتر طبعا الشيطان كلامه مقنع صح ولا غلط ده انا قاعد كده والله معاك حق طب يعني اعمل ايه يقول لك رقم واحد هم ما بيوافقوش ان حد يطلع بالسمت ده ده رقم واحد واحنا لما عملناه عملناه لمين لله طب ولما نشيله هنشيله لمين لله برضه نقول له اه صح صح اقنعتني يا ابن الايه يا لذينه اقنعتني اه طيب ايه كمان لو رحت هناك واتكلمت عن كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ايه اللي هيحصل هيمشوك وانت عايز توصل تروح تقول للناس ايه حبوا ربنا تمام حبوا بعض وامسكوا ايد بعض وعدوا بعض الشارع وانتوا ماشيين واحضنوا بعض بوسوا بعض عايز كده تمام ما هو ده الكلام اللي ياكل اه والله كلام جد انما عايز تقول للناس حاجه تتكلم في اصول تغيير الحياه الاجتماعيه والاقتصاديه والقانونيه الحاجات دي هي... هيرضى ما هتمشي يبقى انت خسرت بقى الدعوه الى الله ولا لا اقول له اه والله بصوا لما يكون مساله فيها خلاف كده تمام قول الاسهل اقول له وانه بقى يا ترى الاسهل الاسهل اللي الناس عليه هو ده الاسهل ان احنا ما نغيرش حاجه مساله فيها اربع اقوال تقول للناس القول اللي هو قول الجمهور مثلا قول جمهور اهل العلم طب ما انت في قول تاني تمام قول لهم على القول ده ما هم بيعملوه طب ما نطلع ليه ما دام هم بيعملوه يعني اطلع لهم تمام انتوا صح يا رجاله انتوا صح يعني انا اطلع ليه والله مش ده بيحصل ولا انا غلطان تمام ويقوم واخد بعضه والقفطان بتاعه ويمشي وانا اقوم رايح اخسر كل حاجه واروح هناك وفي الاخر اخسر ديني اخسر ديني عشان ايه عشان بدعو الى الله غلط انا كده مش بدعو الى الله لو كنت بدعو الى الله كنت قلت ما امر الله به كنت ثبت على ما امر الله به لما انا كده عايز اخد مكان في هذا المكان فتنازلت عن امر الله عز وجل ليه عشان امر الله ده انت بدات بطلب امر الله بالتنازل عن امر الله الله يصلح حل من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه قال صلى الله عليه وسلم وري- وليس وراء ذلك حبه خردل من ايمان خد مكانك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر خذ مكانك قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة خذ مكانك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة خذ مكانك إياك أن ترى المنكر ثم تقف مكتوف الأيدي لا تتحرك انصح لأن الله عز وجل أمر بذلك فيا أيها المدثر لا بد أن تعلم أنت مدثر بإيه متغطي بإيه قم وانزع كل كسل عن قلبك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله عز وجل من الكسل وأنذر بما قمت من أجله فإن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا فإذا بدأ هو بالقيام فقام امتثالا لم يرضى أن يكون هو القائم وكل الناس هلكة بل قام وأقام وأصلح نفسه وأصلح غيره لطلب رضا الله عز وجل فيا أيها المدثر قم فأنذر أول ثلاثة إرشادات في البدايات اعلم من أين يؤكل قلبك وما الذي يؤخرك وما هي الأشياء التي تبعدك عن الله عز وجل لا تكن مسوفا سارعوا سابقوا ثلاثة خذ مكانك في الدعوة إلى الله عز وجل في أي مكان كنت نستكمل باقي الإرشادات في الدرس القادم إن شاء الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك